السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم طيب الله ذكركم وأنار الله قلوبكم ورزقنا وإياكم حسن الاتباع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف الاستعمال في تيسير كلامه وتحبيب عباده فيه وفي كلامه وفي نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم هنتكلم عن ملمح من ملامح حياة الملهم حياة من هو أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم وكثير ما نحب أن احنا نعرج على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر لها منظورات عدة لأن حياة الحياة النبوية واسعة وسعة الثراء أثرية وهي كأجمل من الجوهرة حياة النبي سيرة النبي في حد ذاتها معجزة بقول لكم زي الجوهرة ليها زوايا كتير قوي من حيث ينظر العبد لابد أن يرى أنوارا وإبهارا سبحان الله كل ملمح من ملامح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك ترى يعني نورا وإبهارا وده أتمنى أن الناس تدركه أن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن سيرة نبينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا باقي الأنبياء ما عندهمش ما عندهمش التفاصيل دي كلها النصارى لا يملكون الوضوح والحضور عن نبي الله عيسى فعشان كده ما عرفوش يجيبوا حياته مع أمه مع قصد أصحابه مع جيرانه مع أنصاره مع الفقراء مع المساكين ما بقاش عارفين يجيبوا صورة كاملة عنه عن حياته فسبحان الله وكذلك موسى وكذلك جميع الأنبياء تعرفش إحنا إن إنك تجيب إن هم يتكلموا على نبيهم في كل التفاصيل دي إحنا لأ إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم من هنا للصبح في حاجات كتير قوي في جميع أدواره اتكلم معاه كزوج اتكلم معاه كجد تتكلم وايه بقى ما تتكلمش كلمه دقيقه كده دقيقتين لا ده مجلدات كجد كاب كزوج كحما كزوج بنت كزوج اخت كجار صلى الله عليه وسلم كرئيس دوله كنبي ك كمريض صلى الله عليه وسلم حاله مع المساكين حاله مع النعم حاله مع الشدائد مع المال مع المرض مع السفر حاله في السلم حاله النبي خطيب النبي معلم النبي والأمة النبي وسبحان الله حتى نهار النبي وليل النبي وتفاصيل النبي والطعام بتاعه اللي كان بيحبه اللباس اللي كان بيلبسه صلى الله عليه وسلم النبي في الطريق والنبي في السوق والنبي في معاملة حتى الحيوان بل النبي والموت كل التفاصيل دي سبحان الله يعني ما يعني قدر الله سبحانه وتعالى اللي احنا نعرف كل التفاصيل دي تعرفها مع المرأة مع الصديق مع الخدم مع الأطفال مع الشباب مع أهل الصفة مع الضيافة وهو بيضيف وهو ضيف مع حتى مع الخاطئين والمخالفين مع الأعداء مع المنافقين حتى النبي وعالم الجن سبحان الله وتشوفه في ناحية العبادات تلاقي عبادته الصحابة نقلوا كل حاجة استغفاره ودعائه وقيام الليل النبي والقرآن النبي والجمعة النبي ورمضان النبي والعيد والحج سبحان الله حتى في المشاعر يمكن ده نصيبنا النهارده هنتكلم على ايه النبي والمشاعر في بعض التفاصيل كده هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم والعافية النفسية بتاعته انشراح الصدر النبي والضحك والمزاح النبي واللهو النبي والشجاعة والبكاء والحزن والحب والغضب والجمال والذوق رعاية المشاعر وجبر القلوب وإن فهمه وإدراكه لمفاتيح القلوب سبحان الله كل التفاصيل كل التفاصيل هتلاقوا إن ربنا سبحانه وتعالى من عليكم أيتها المنتسبين أيها المنتسبين للأمة وله من عليكم بصورة مختلفة فالرسول عند غيرنا هو مجرد صورة صورة رسموا صورة وتماثيل متخيلة للمسيح في الكنائس والأديرة عشان يكون بس في حضور في حياتهم أما المسلمين المسلمين مش محتاجين صورة ليه؟ لأن النبي عندهم سيرة وليس صورة مش مجرد صورة واخدين بالكم احنا عندنا السيرة اللي بعد كده هتصحح المسيرة مسيرتي أنا وده المهم قوي فكلما نظرت إلى هذه الجوهرة آه سبحان الله هتجد أنوار تتلألأ من إيه جميع آه ما أنت ناظر يعني من جميع الجهات اللي أنت هتنظر ليها وده اللي هيخليك في يوم من الأيام تقرأ الصورة تقرأ السيرة القراءة التفاعلية تقرأ الأحاديث قراءة تفاعلية تحس إنك متفاعل سبحان الله ولذلك آه تحكي عن ما رأيت لا عن ما رويت إنك بتبدأ تدرك فك تسمع الداعي أو تسمع القارئ للسيرة كأنه يرى ما يروى مش مجرد يقولك حدثنا فلان عن فلان لا لا لا هو بينقل لك مشهد بينقل لك صورة سبحان الله فالسيرة ليست قصة ماضية لكن هي سنة باقية مكملة معانا ففي فرق بين واحد بيحكي لك الواقعة وفي واحد بينقلك لل... بينقل الواقعة للواقع فالنقطة ديت مهمة قوي سبحان الله ابن عمر في يوم من الأيام ابن عمر ده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالشعبي الشعبي ده إمام من الأئمة الكبار أئمة المحدثين ميزة المحدثين رواة السنة بسبب هم طبعا عندهم صنعة عالية قوي في الباب ده لكن بسبب كثرة قربهم من قال رسول الله حدثنا رسول الله, رسول الله بقت عندهم ممارسة عالية قوي وطول عشرة طول عشرة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فالشعبي مرة بيتكلم على المغازي المغازي ديت اللي هي ايه الغزوات يعني والسرايا والكلام ده فابن عمر لما مر على الشعبي وهو بيتكلم في المغازي قال كأنه كان شاهدا معنا بقول ده الشعب بيحكي كأنه كان شاهدا معنا شوف الحب عامل ازاي هو الشعب بيحكي الغزوة وهو ما شافهاش لكن ما روي له يحكيه كأنه رآه هي دي السيرة بقى هي دي اللي احنا عاوزينها يا جماعة عاوزين ان تعيشوا السيرة انكم تروا السيرة لا تروا السيرة في فرق كبير بين الاثنين انك ترى وانك ايه عشان كده من اللطائف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مش ألم تعلم ألم ترى إذا خاطبك الوحي يريد منك كأنك ترى يبقى عندك يقين إنك انتقلت إلى عين اليقين مش مجرد اللي هو يقين ذهني وخلاص لا أنا أرى بعيني فسبحان الله فبيقول كأنه يقول كأنه كان شاهدا معنا ولهو أحفظ لها مني وإن كنت شاهدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه الجمال ده يا جماعة ابن عمر بيقول الشعب بينقل بيحكي السيرة أحسن مني بيقول إن هو بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان شاهدا معنا ولهو أحفظ لها مني وإن كنت شهدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده كلما ازدادت معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ازددت إعجابا ولا بد وفخرا وحبا ولا بد وشوقا إليه ولا بد وشوقا لمدينته ولا بد ولمسجده ولا بد وايقنت يقينا بحكمه الله البالغه في اصطفاء هذا العبد الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس الله اعلم حيث يجعل رسالته فعلا تتعرف على علي على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي نفسك في حته تانية خالص فعلا تشعر انك بعد ما بتقرا عاوز تحكي للناس تصف لهم ما رايت لا ما قرات من جمال هذا الحضور المكثف للصوره المنقوله عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم انا اقول لكم على حاجه اقول لكم على معلومه اقول لكم على معلومه معلومه ممكن تكون غريبه بس لو تاملت فيها هي حقيقه نحن نعرف عن رسول الله أكثر مما نعرف عن آبائنا اللي منكم بيقرأ عن في السيرة هيعرف عن النبي أكثر ما يعرف عن أبوه أنت بتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ينام على الشق الهون بيحب ياكل إيه الأول بيتعامل مع ده إزاي بيعمل ده إزاي هديه إيه هنا أما كان بيصحى من النوم بيحط وشه فين آه بيلبس إزاي بيبدأ برجله اليمين ولا الشمال طب هو داخل المسجد بيعمل ايه بيشيل فشوفوا الصحابه والتابعين نقلوا لنا سيره النبي بطريقه ان السيره بتاعته تبقى المفترض المفترض تبقى حاضره في قلبك اكتر من انك تكون عارف عن والدك ودي من معا من معاني الوفاء والبر والاتباع والحب والتعزيز والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني التملي والتاسي انك تتاسى وتتملى تتحلى بهذه السيرة إنك تعرف عنه أكتر ما تعرف عن أبيك ليه إن الصحابة ادوك كل حاجة الصحابة الصحابة بيدوك كل نفس طب ماشي في المدينة تعرف المكان ده هو قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم المكان ده سند على النخلة دي وعمل كذا المكان ده وهو داخل اتكلم مع إيه أبو الدحداح في المسألة ديت وهنا في المكان ده اتكلم عن كذا أنت عارف كل تفاصيل أنت ما تعرفش عن والدك كده الصحابة نقلوا لك الكلام ده الصحابة نقلوا لك الكلام ده يقول لك صلى بينا صلى الله عليه وسلم ايه سورة كذا فذكر هارون وموسى ثم ايه عطس فركع شوف اللقطات عاملة ازاي يدوك لقطة لقطات يدوك عاد كام شعر كام كام شعر ابيض في رأس النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته يعدوا لك يقول لك كام شعرة فين كانت في في في جسده صلى الله عليه وسلم انت ممكن ما تعرفش كده عن والدك كل التفاصيل الدقيقة ديت ليه؟ عشان تحبه تبقى انت متخيل الصوره كامله كده وبعدين ميزه الصحابه رضي الله عنهم ان لما نقلوا نقلوا الحياه الشامله الكامله اللي هتفرق معاك في الحب والاتباع ودي نقطه مهمه جدا لان في بعض المدارس اللي بعضها نحسن الظن بنوايا بعضهم ان هو عنده دافع الحب لكن مشغول بصوره النبي اي جسد النبي لكن مش مشغول بسيرة النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده دايما مشغولين ايه آه كان بيل كان شكله عامل ازاي وكتف النبي وعين النبي وده كله جميل لكن المعلومات التي نقلت لنا عن خلقة النبي عشر معشار المعلومات اللي جت لينا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم فلماذا توجه وجهة قلبك وعقلك واتباعك كله انك تدور على الخلقة وتسيب الخلق لا فالمعنى ده مهم جدا الاستحضار ده يخلينا في حتة أنية خالص فالحضور المكثف ده نتمنى ان يكون عندنا الحضور ده لان الكتير ممكن يكون معلوماته عن السيرة احداث زي ما بعض الكتب كده بتبقى كاتبة في المدارس شجرة العيلة أمه مين وأبوه مين ومات سنة إمتى وغزوة بدر تواريخ اللي هو إيه بيفضي السيرة من الحياة بيخلي السيرة ما فيهاش حياة لا روح فيها فلا الأحداث الهجرة والمغازي هي كانت جميلة لكن هي ليست حاضرة على الأقل في حياة عامة المسلمين جوانب الاقتداء بالهدي النبي صلى الله عليه وسلم أوسع بكتير وكل مسلم محب متشوق لمعرفة حال النبي في تفاصيل تفاصيل حياته ميزة ميزة لما يعني مثلا أنا متجوز حديث أو متزوج لو تتبعت حال سيرة النبي كزوج تشعر كأنه ما خلق إلا ما, ما أرسله الله إلا زوجة كأنه نبي الأزواج لو شفته مع الفقراء تحس إن هو كأنه نبي أرسله الله للفقراء طب لو شفته مع الأغنياء تقول سبحانك سبحان من أرسله كأنه ما أرسله إلا للأغنياء طب تشوفه للأرامل والأيتام والمساكين والضعفاء والنساء تقول سبحانه كأن رسول الله أرسل للمرأة فإذا نظرت له من باب تجده ملأ هذا الباب سبحان الله الفهم ده يخليك رايق يخليك رايق تعامله مع الصغار والأطفال تحس إن هو كان الرحمة المهداة للأطفال كان الرحمة المهداة إن الرحمة شوفوا يا جماعة الرحمة مهداة يعني إيه رحمة مهداة عشان تستوعبوا عارف أنت لما تجيب هدية لواحد تقول لي أنا أهديته عطر أهديته مصحف أهديته كذا الله أهدانا رحمة أهدانا رحمة صلى الله عليه وسلم عشان كده مهم جدا إن أنا عاوزكم إن أنتوا يعني تكونوا بتتنفسوا سيرة بتتنفسوا سيرة ومحدش هيعرف يعيش المعنى ده إلا لو كانت مسيرته وان هو بيجهز السيره بتاعته تكون تشرفه بين يدي صاحب هذه السيره محمد صلى الله عليه وسلم واصل لكم المعنى ده فاحنا عاوزينكم ان انتوا كل شويه يعني لو في وقت ان شاء الله هتكلم في المواضيع ديت بعدين تاني لكن اللي اتمنى ان انتوا تعيشوه وانكم مش تفوتوه خالص ان يكون عندكم ورد ورد حب ورد قرب ورد انكم ما تفوتوش هذا الورد اللي مليء بالعطور الرائعة واللي يجعل روحك دايما تحلق لأنها تكون من أجمل أعمالك وأجمل أعمالك وأثقلها إن شاء الله بعد التوحيد هو حبك لمن أرسله الله لهذه البشرية لمن يوحدون الله انك تكون حبه بتحبه فعلا تقول له يا رب أنا مقصر حاجات كتير جدا لكن أشهدك أنا أحب هذا النبي أحبه من كل قلبي وأسعى في اتباعه لأترجم هذا الحب سبحان الله والقصة مش قصة إن إحنا عاوزين نصاحب السيرة مش نصاحبها برضو إيه زي ما البعض بيصاحب القرآن من باب المبنى بس مجرد يحفظ حديث على هنا وحديث من هنا ويلا عندنا امتحان سيرة لا احنا عاوزين نتحرك في مسيرتنا مسيرة حياتنا بسيرته ويكون سريرتنا كسريرته ونتشبه الصورة بتاعتنا في الظاهر تكون على الأقل قريبة منه المعنى ده لما تعيشوه هتروحوا في حتة تانية خالص هتحس إن حياتك كل خطوة فيها ناطقة كل خطوة فيها ناطقة تنطق وتقول لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثر أو حس أو ترغيب أو تشجيع أو توجيه أو إرشاد في هذه اللحظة كل لحظة هتلاقوها في الموضوع ده تعالوا النهاردة نتكلم في ملمح فيما يتبقى من الوقت يعني في المحاضرة ديت وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنتكلم وعالم المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في الملمح خاصة احنا في زمن اليومين دول الكل عنده ايه الا ما رحم ربي عنده تشويش في الباب ده فتعالوا نشوف ملمح النبي صلى الله عليه وسلم في أفراحه أحزانه في نفسيته تفاؤله صلى الله عليه وسلم لأن الصحة النفسية ميسرة كتير في التعبد استحضار ويمكن حتى الجماعة النفسيين يقول لك العلاج السلوكي ومش العلاج السلوكي اللي هيؤثر جدا جدا ذهنيا وقلبيا عليك هكذا المفترض يعني فتعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمتع بعافية نفسية ساعدته جدا صلى الله عليه وسلم وده كان ظاهر جدا في أقواله وأفعاله وتعامله مع الناس مع الأحداث من مظاهر العافية النفسية اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن بها على النبي صلى الله عليه وسلم ان جرير بن عبد الله بيقول لنا ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم سبحان الله وده أكتر من صحابي يقول كده فحالة البشر دايما سبحان الله متمكنة من صفحة هذا الوجه الايه المطهر أول من يراه أول ما يراه من يلقاه يقول كلمة كده يقول كان أكثر الناس تبسما أكثر الناس تبسما سبحان الله هتشوفوا لازم تقرأ البشر والبشرة في وجهه من يراه يشعر أنه إنسان سعيد السعادة تسري في وجهه بل وتنتقل لمن حوله فكان لقاءه متعة لقاءه بشرى كأن كل من جالسه أخذ معه إسعادا من سعادته صلى الله عليه وسلم وبشرى من بشرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تلاقي الصحابي اللي بيبكي بيبكي ليه يقول لك أنا أكون معاك يا رسول الله ما أتذكرك بس وأنا في البيت مش قادر ثوبان مش قادر فأقول لأ فآجي المسجد على طول لتكتحل عيني برؤيتك الصحابة يا جماعة حاجة فريدة جدا يعدوا لك كل حاجة يقول لك وحتى في مرضه مرض النبي بينقلوا كل التفاصيل يقول لك وكانت هذه آخر نظرة نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتاني يقول لك فكشف النبي الستر ثم نظر إلينا وتبسم وكان وجهه كإيه كورقة مصحف صلى الله عليه وسلم فتلاقيهم بينقلوا كل حاجة من من مظاهر العافية النفسية ويا جماعة العافية ديت بتيجي أحد أسبابها أو أو أو أسبابها الكبرى هو آه إنك عايش مطمن عايش وأنت عبد القوي المتين الرزاق عبد آه توحد ربا قد خلقك من علق متعلق بيه الحاجات ديت هي اللي بتدي الهدوء ما هو التوتر جاي منين انا مش متجوزه ومش عارف ايه اتاخر جوازي طب انت يا بنت الحلال اللي اتاخر جوازك انت انت ايه اللي وترك اه ده ده بلاء عادي بس انت ليه موترك احد اسباب التوتر الخفيه ان كان الله وعدها بالزواج ثم حاشاه لم يتم فهي حاسه ان في استحقاق المفترض تاخده فده عامل لها توتر البعض التوتر بتاعه خايف من المستقبل يعني خايفه من المستقبل ليه في حد قال لك هتكون ليكي حياه ضنك ولا ليكي حياه طيبه مش ربنا قال لك في ناس هيبقى ليهم حياه كده وحياه كده وانت اللي تختار اه اختاري اللي تبقى ليكي الحياه الطيبه فقلقانه من ايه قلقانه من المستقبل اصل محدش هيرعاني انا خايفه كل اخواتي يتجوزوا وبابا يموت وماما تموت وما حد في حياتي على اساس ان هم دلوقتي اللي في حياتك ف... فأحيانا بيحصل التشويش ده التشويش ده إشكالاته كتيرة سببها هو إن ال... إن القلب يا جماعة القلب عامل زي المراية بينعكس فيها على حسب ما هو بيبص هو بيبص في السماء السماء متسعة هيلاقيه كل الصور اللي هيبص في المراية دي هيلاقي في اتساع تبص في قلب حد كده تلاقيه يا عم الجمال ده أصل قلبه باصص للسماء في صفاء في انشراح في هدوء في بعد بيبص على المسائل كده ايه من نظره سماويه فدايما مرتبط بكلام خالق السماء وتقديرات خالق السماء من عافية النبي صلى الله عليه وسلم النفسية دوام الفأل دايما يعجبه الفأل واحد يدخل عليه عشان يتفق اسمه سهيل يقول سهل أمركم ياه بيلقطها صلى الله عليه وسلم يدخل على واحد مريض يقول له إيه لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور لا بأس خفش طهور إن شاء الله ينهى عن التشاؤم وينهى الناس التشاؤم تتشائم ليه برغم الشدائد اللي هو مر بيها انت ممكن تسمع واحد بيتفائل يقول لك اه ما انت ايده مش عارف ايه مش زي اللي في ايده في ايه ما انت قاعد باشا وقاعد قدام معاك فلوسك وقاعد كل يوم بتسافر دولة فانت اه تتفائل لا هو شدائد مر عليها صلى الله عليه وسلم وعايشها واشتدت عليه جامد جدا بل كان في أشد المواقف يمد بصره صلى الله عليه وسلم إلى الأمل يرقبه من بعيد ليه هو عارف كويس أوي شوفوا أشد ما مر عليه كما يحكي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف بعد أن هم ردوا عليه الدعوة أقبح رد عشان يرجع تاني لمكة ويرجع تاني لأذى مكة وينزل عليه في الوقت ده ملك الجبال ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم جبلي مكة ويدفنهم تحت الأحجار يجي جواب المتفائل الذي يبرق الأمل من بعيد يجي جواب الرحمة المهداة اللي مشغول بيا وبيكي اللي احنا لسه ما كناش ظهرنا يقول لا يا سلام على لا ديت ما قال لا إلا في تشهده صلى الله عليه وسلم يقول لا بل استأني بهم أتأنى عليهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا يقول ننتظر لعل يجي حد منهم يوحد ربنا لعل شوفوا النفسية دي النفسية ديت النهارده احنا في بلاد الوطن العربي والبلاد ال... في ناس كتير اتأذت تعالى كده واحد من اللي اتأذوا ربنا يعافي الجميع وطبعا اتكلم عن حال كثير وانا اولهم يعني لا ابرئ ايه نفسي يعني لو جات لنا رؤيه زي ديت لو جالنا رؤيه زي دي هنقول ايه؟ هنقول ايه ساعتها؟ هنقول يتدمروا ربنا يشل أعضائهم وبتاع والكلام ده كله لكن سبحان الله ما أرسلنا هو الآية كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فربنا بيقول لك ما أرسلناه إلا رحمة هو ده الأصل الأصول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لأ سبحان الله عشان كده كان الشاعر يقول لك ما قال لا إلا في تشهده يعني يقصد ايه ما قالش لا ابدا ان يرفض طلب حد وحتى عما كان بيقول لا كان بيقولها في في مواطن زي التشهد وما ايه ومثلها يعني انه الفأل سبحان الله جميل الامل ويتجاوز بقى كفر الاباء ويتلمس الفأل ينتظر في صلاح الابناء مش مسألة إن هم ممكن يجوا أنتوا واخدين بالكم مش قال له لأ لا ممكن يسلموا لا لا لا بيقول له لعل الشباب اللي رموا عليا الحجارة دول يكبروا فيتجوزوا فيخلفوا ناس تبقى مسلمة يا ربي مش هم لا لا, لا اللي يجي من بعدهم سبحان الله فلقد فديت آمال النبي صلى الله عليه وسلم دي آمال النبي صلى الله عليه وسلم عينه على الأجيال القادمة من عافيته النفسية صلى الله عليه وسلم بعده التام عن الشكوك وسوء الظن بالناس لا تجد تتعامل مع الناس بتوجس بريبة واخد بالكم لا دايما يحمل الكلام على أحسن المحامل وسبحان الله وليس معنى ذلك أنها الناس تخدعه حاشا صلى الله عليه وسلم فهو اللبيب المتغافل يحمل الكلام على أحسن الظن يتعامل معهم بحسن الظن من غير انخداع أو اغترار لدرجة أن المنافقون قالوا هو أذن يعني بيسمع كل اللي يتقال له ويصدقه وخلاص يعني بسبب سلامة القلب بتاعته إن هم قالوا عليه كده بسبب السلامة العالية ظنوا أنه سريع الاغترار إن أي حد يقول له أي حاجة فرد ماذا كان رد القرآن رد القرآن ذهب ذهب سبحان الله قال قل أذن خير لكم أذن خير هي أيوة فعلا أذن بس أذن خير والأذن دي خير لك أنت لا يحمل كلامكم على على السوء صلى الله عليه وسلم لا ده حامل كلامك أنت على كل خير مش كده اما تشوف ان قد ايه ان الوحي حريص انك تعرف محمد صح يقول أذن خير لكم أذن خير لكم يعني يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم يسمع كلام كتير انت عملته بس لا يؤاخذك به ويسمع معاذيركم ويقبلها منكم فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا يضركم فهو فهذا أذن في الخير أي في سماعه والمعاملة به وليس أذن شر صلى الله عليه وسلم عشان كده اللي عاوز يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتبع النبي صح يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته في كل حاجة عاوز تمشي مع النبي شوف ليله كان عامل ازاي نهاره كان عامل ازاي مشاعره معاملاته ما تقوليش اصل ده النبي ما هو ربنا ارسله عشان احنا نتاسى بيه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بس مش لاي حد لمن كان يرجو اللي عاوز اللي عاوز ربنا اللي عاوز الدار الاخره اللي مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى فمن عافيته النفسيه بنقول بعده عن الشكوك وسوء الظن فدايما صلى الله عليه وسلم عنده حسن ظن بالناس بعد عن التوجس وده دليل عافية عافية نفس ودليل على إن دي أخلاق الكبار أخلاق الكبار لأن سوء الظن من عاهات النفوس سوء الظن وكثرة التوجس من عاهات النفوس عشان كده العلماء بيقولوا كلمة جميلة إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم أي حاجة بقى يقدر يصدقها من عافية النبي صلى الله عليه وسلم النفسية ودي ملمح جميل قوي وهو القدرة على التجاوز والصفح بنفس راضية ودي بقى دي بقى دي عاوزة الناس أو عاوزة الناس واقفة ورا النبي وعلى حسب بقى انت عاوز تقف وراه فين في ناس واقفه في الصف بس فين بعد 70 كيلو في واحد ما فيش في ال في ال 20 او ال 20 متر الاولانيين واقف في ظهر النبي على حسب قربه وبعده من سيرته شوف سبحان الله ترى يتعامل مع اعدائه بعد العفو عنهم بصفاء ونقاء حتى تظن تكاد تظن انه يتعامل مع شخص اخر غير صاحب السابقة, السابقة دي شوف كأن خالد رضي الله عنه بعد الإسلام شخص مختلف تماما غير خالد اللي كان قائد فرسان المشركين في أحد وهو اللي أحدث الكرة على المسلمين كان يومها مصيبة عظيمة قتل من قتل وأصيب من أصيب مات سبعين واحد من خيرة أصحاب النبي وأذن وأذي النبي شوف أبو سفيان كان قائد المعركة دي شوف النبي بعد الفتح عامله ازاي غير ابو سفيان بتاع احد اللي قاعد يقول اعلو هبل وقاعد يقول انكم ستجدون مثله لم امر بها ولم تسؤني بيقول انا يعني انتوا هتلاقوا ان احنا مسدنا بيهم اه بس انا ما امرتش بس عادي يعني مش فارق معايا الكلمه دي كبيره قوي بس مش عاوز اطلع كتير براها بس هقول يعني 30 ثانيه فيها يا جماعة الكفار زمان كان عندهم مروءات برضه عندهم مبادئ بيقول لهم انتوا هتشوفوا مسلة أنا ما أمرتش بيها لأن ليست من شيمي أنا أفعل هذا لكن بسبب إحنا في معركة وأنا متضايق أنا عادي يعني هو موقف حصل خلاص بس أنا مف... يعني أنا موافق بس سبحان الله كأن بقايا المروءة والفطرة وبقايا أخلاق العرب خلاته يقول لم آمر بها رغم ان هو بيقول اعلو هبل في الوقت ده المهم تشوف ابو سفيان ده وتشوف ابو سفيان اللي كان قائد جيش الاحزاب اللي حاصر المدينه حتى زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر تحس ان ابو سفيان ده في احد بعد في الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل دار ابي سفيان فهو امن ايه ده ايه الحفيه العاليه الاول النفسيه اللي اعمق من كده لا نجد في تاريخ أعدائه صلى الله عليه وسلم لا تجد في تاريخ أعداء النبي ومن آذوا ثم أسلموا أنه ذكر ليهم أو ذكرهم بما سبق من عداوة يبقى قاعد مع خالد كده والله يا خالد أنت يوم أحد ده يعني الحمد لله أنك أسلمت كان يوم مؤذي جدا الله يتوب عليك يلا الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله انك جيت يا ابني عارف يا ابو سفيان الموقف اللي انت عملته يوم الاحزاب ده انا مع... انا ما اعرفش انت كنت هتكفره ازاي كان هيحصل لك ايه في النار كان موضوع صعب التلميحه ما بتحصلش التلميحه ده عكرمه بيقول لهم لا تسبوا ايه ابوه عكرمه بن ابي جهل بيقول لهم عكرمه جاي ما حدش يجيب سيره ابوه طب ما ما عادي جدا اول ما اشوف عكرمه اقول سبحان الله يخرج الليل الحي من الميت إيه اللي فيها لا لا لا لا صاحب العافيه النفسيه والقلب الكبير الرحمه المهداه ما يعلمش العلوم الكبيره دي عنده قدره على التجاوز صلى الله عليه وسلم قدره على العفو النقي العفو اللي فيه لياقه نفسيه عاليه كتير من الاستشارات خلي بالكم دي استشارات العقل. الناس الكبيره الناس التقيله القلب الكبير يقول لي انا عفيت عن والدي والدتي اخويا اختي جاري جارتي مش عارف ايه زميلي في الشغل ايا كان بقى العفو عنه بس انا هو في حاله وانا في حالي وانا بكره اشوفه يا جماعه العفو حاجه تانية خالص العفو حاجه تانية قول لي انا سامحته قول لي لكن العفو ده حاجه العفو ده يعني عفت الريح الاثر يعني الريح جت انت ماشي في الشارع في الرمله في الصحراء فرجلك عامله ايه؟ اثار وانت ماشي على الرمله فعامله اثار ايه اللي حصل؟ جت الريح لانها تتحرك التراب فاثارك اختفت هو اسمها ايه بقى؟ عفت الريح الاثر خلاص الاثر اختفى فما اقول لك انا عفيت عنك انا بنساك اصلا انا عفيت عن مراتي انا نسيتها خلاص نسيت الموقف ده مش كل شويه يحصل اي حاجه ويقول وسبحان الله لو تفتكروا يا جماعه سنه 2007 لما عملت كذا يوم ابوها او عمتها الله يرحمها توفيت ايه اللي حصل برضه قلت هعفو عنها برضه مفيش مشكله انت يا عم ده مش اسمه عفو ده يا عم ده مش اسمه عفو ده اسمه اي حاجه تانية ما على نفسك بقى احنا فين والعفو فين فال ده محتاج لياقه نفسيه عاليه قوي ومن من دلائل العافيه النفسيه للنبي صلى الله عليه وسلم التعامل الطبيعي مع المشاعر والانفعال معها باستواء واعتدال بلا كبت ولا طيش يحزن اه عادي جدا لا عنده حزن بما يوجب الحزن ما يكبتش الشعور ده ما ولا يتنكر ليه ايه ده هو في راجل بعيط لا لا لا عادي جدا ويظهر الاثر الحزن ده عليه والناس تشوفه ويروا في وجهه وتذرف وتذرف دموعه صلى الله عليه وسلم بل ويعترف يقول يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول الا ما يرضي ربنا عادي جدا ان قلبي يبقى كده عادي عادي ان انا ممكن ابكي بس الحزن اللي ايه مش الحزن المتواصل ولا الكآبة الدائمة يعيش الحالة يستجيب ليها وبعدين يعبرها على طول لحالات تانية الحياة ماشية كموج البحار والفرح تلاقيه برضه موجود صلى الله عليه وسلم تراه يتجاوب مع المسرات ويظهر أثر السرور ده على وجهه حتى إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر زي البدر في ناس كده تيجي تبتسم يديك ابتسامة كده يعني صفرة يا عم ابتسم لله الابتسامة ظهور الأسنان ليس بعورة في ناس عندها ظهور الأسنان دي مش عورة بس ده عورة مغلظة يعني بالكاد يلمح لك سبحان الله وكان أصحابه كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعرفون ذلك منه انفعالات الفرح لا يمكن كانت تروح ناحية خفة وطيش والكلام ده كله لا لا لا يفرح عادي جدا و سبحان الله تلاقيه يحزن عادي جدا يغضب صلى الله عليه وسلم فتعرف الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم وربما احمر وجهه غضبا عندما ترتكب المخالفة وده انفعال فطري لكن لا يتجاوز إلى البغي ولا ينفس عن غضبه ببطش أو طيش ليه؟ لأن في ناس بدناها تبرر لنفسها لا ده ده ظالم وما ترتبش عليه عفو أنا مش هعفو عن جميل صح حقك لكن ليه لفظة ليه لسانك بذيء ليه لسانك فاحش ومتفحش ليه بقيتي بتتلبسي ب- بألفاظ لا ينبغي لامرأة تعرف الحياء أن تقولها ليه إيه اللي وقعك هنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم الانفعال الفطري لا يتجاوز إلى بغي صلى الله عليه وسلم فالاستواء ده في المشاعر الحزن وال- والفرح كان عالي قوي من الحاجات الجميلة قوي في ال- الرقي النفسي واللياقة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم إن من مظاهر العافية النفسية أنه برغم ضخامة المسؤولية وضخامة الأعمال اللي بيتحملها صلى الله عليه وسلم والشدائد اللي بيواجهها إلا أنك ما تلاحظش أبدا في حياته توتر أو قلق ولا أن في عجلة من أمره صلى الله عليه وسلم بل بالعكس تحس أن الحياة كأنها حقنت ماء السكينة والطمأنينة والرفق في شأنه كله حتى يظن كل من أقبل عليه صلى الله عليه وسلم أنه قد فرغ له فلا شأن له سواه تحس أن هو يعني داخل يقيم الليل تحس أن كأنه ما بيعملش حاجة في حياته إلا بيقيم الليل وقاعد ياكل تحس أنه ما بيعملش أي حاجة أن هو بياكل بيسمع السيدة عائشة وهي بتتكلم بتقول له تعالى احكي لك موقف كأنه ما بيعملش أي حاجة في الحياة إلا بيسمعها واخدين بالكم آه كل صغيرة وكبيرة إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم آه يشعرك كأنه كل آذان صاغية فعلا تشعر انه ملوش عمل الا العمل ده وده اللي منكم هيعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي- هياخد من الحاجة دي تعالوا نقول ملمح كده لو- لو لسه في وقت يعني ما عدناش ساعة طيب الحمد لله لسه 10 دقايق ربع ساعة آه تعالوا نتكلم في ملمح عشان ن- يبقى الكلام مش عام كده لا آه، ندخل جوه بقى في سيرته شوية عشان نشوف الترجمة فعلا اللي هي النفسية دي تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والمزاح كلنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك لكن تعالوا ندخل جوه شويه ونشوف التنوع بتاعه والمرح بتاعه ال- الحياه يا جماعه مليانه صرامه وفيها كبد تحتاج اشياء تلطفها بتخليها مبهجه باعتدال واتزان وتخلي دي من وده الح- الحاجه دي من اسباب التواد والتواصل والالفه ال- لان التفاعل المفرح مع الغير يدخل السرور على النفوس تجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كأنه يخففها كثيرا بالمزاح أعني كثيرا لا, لا يعني أقصد يعني يخ- يعني إن المزاح بيخففها يعني ولكن ليس أقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ليه مزاح لكن لما تشوف سبحان الله تحس إن هو كان بيضحك كتير لكن ميزة أو من مؤشرات ال- ال- أو من صفات ال- المزاح الجميل المزاح الجميل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجرح ولا يحرج لا يجرحك ولا يحرجك لا يؤلم ولا يحزن لكن يفرح ويؤنس كان مزاح راقي عارفين كده بعض الناس كده يهز- يهزر بيده ده اسمه ايه ده؟ آه، دي اسمها بقى بلطجة فرح مش فرح ده خالص ما تسمحش لحد انه يضحك ويهزر بايده اللي يهزر بايده ده او خاصه بين البنات ما تسمحوش للباب ده النبي صلى الله عليه وسلم مزاحه راقي لطيف ليس فيه فحش لا كذب ولا اذى احيانا تشوف بعض المقاطع كده للشباب بيهزروا فتيجي تسمعه شباب عادي فكلام ما فيهوش حرج تحس ان مره واحده كده راحوا لالفاظ سوقيه قوي طب انت ايه اللي وداك هنا هو انت يعني انت مش عارف تعمل مزاح الا بقله الادب لازم كده يعني تدخل في الحته ديت ليه؟ ولذلك كا- كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اني آه، لا اقول الا حقا فقالوا انك تداعبنا يا رسول الله قال اني لا اقول الا حقا يعني بيقولوا انت بتضحك معانا كده قال لهم اه انا بضحك وكل حاجه وامزح ولا اقول الا حقا وهنلاقي ان المزا- مزاح النبي صلى الله عليه وسلم منوع مره بي- بيهزر مع اصحابه مره بيتفاعل مع المزاح الخارج من اصحابه ومره صلى الله عليه وسلم يزاحم ويمادح زوجاته أطفال كان في واحد صاحبه اسمه زاهر كان أعرابي كان بيجيب بضاعة الأعراب ويبيعها في المدينة زي السمنة وكده انتوا عارفين كده مثلا بعض الناس يجيب سمنة وقشطة وبتاع ويجي يبيعها في المدن هو كان زاهر بيعمل كده ولذلك كل أخت بقى ربنا فتح لها في الباب ده فأبشري أنت في الصف الزاهري فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول ياخد ملمح جميل جدا يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته يعني إيه بقى شوفوا أخذ القلوب كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد إن الصحابة ياخدوا بالهم من إيه من زاهر يقول إن زاهر ده بتاعنا بتاع المدينة بتاع القرى وإحنا بتوعه يعني عاوز يقول له أنت منا ونحن منك في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وهو قاعد بيبيع وهو جالس شوفوا شوفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق وهو جالس بيعرض بضاعته فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وهو مش واخد باله احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم زي انت كده مثلا بتهزر مع واحد تروح ماسكه من كتفه كده فزاهر بيقول من هذا من هذا مين مين اللي فمش واخد باله قال ارسلني يعني دعني سيبني فهو بيقول سيبني كده لمح ان ده دراع النبي فرمقه فابتسم فده انه بقى يحك ظهره في ايد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بقى ايه خلاص بقى ينال مس الجسد المبارك وجعل النبي ينادي من يشتري العبد من يشتري العبد يهزر معاه وكان دميم الخلقة كان شكله عادي خالص يعني غير مألوف فهو قال ايه قال له يا رسول الله يا رسول الله إذا تجدني كاسدا الله أكبر يا رسول الله تجدني كاسدا إذ بالنبي لاطفه ويقول له إيه لكنك عند الله لست بكاسب أنت عند الله غال ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة جدا كل إنسان بيحب أن يرى في نفسه ويحب أن يرى عمله لدرجة أن الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم كل واحد دي فطرة يحب إن, الم... إن إن يكون في حد هو حد مقدره حد يراعيه حد مكرمه حد وضعه في مكان تاني لأن من الحاجات التقيلة جدا على نفسية المرء إن يشعر إن هو مهمل مهمل إن هو الناس هملاه مهمل منسي فبالتالي يجحد الفضل ويكفر الصنيع وده اللي بيخلي بعض الناس تقع في الرياء عاوز اي جلب انتباه ايه اللي بيخلي الناس تعمل كت... حاجات كتير جدا عشان اللايكات والشير ف من الحاجات الصعبة أن تكون غير مرئي إن محدش شايفك فمن الحاجات الخفي... اللي بيخففها الوحي يقول لك إيه لست أنت بعبد غير مرئي وما كنا غائبين نحن نراك عشان كده من أسماء الرب الشكور يسمع ويرى ويشكر العمل فلن تكون عنده أبدا غير مرئي دايما هتكون مرئي فإحنا محتاجين إن نكون عندنا المعنى ده والشعور ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن عن ظاهر المعنى ده فهزر معاه شوفوا كمية أفواج الفرح اللي هتخش قلب زاهر بعد كده كم من البشائر تلقاها وهو بيسمع أنت عند الله غال أشوف مزاح وبشرى في اللقطة وكان بيلاطف أنس ويقول له يا أنس أنس يا ذا الأذنين يقول له يا أبو ودنين يعني اللي عندك ودنين طفل صغير فيهزر ايه ده بقى يمسك ودنه كده وانا عندي ودنين ولا ايه صلى الله عليه وسلم يناسب أنس في سنه يؤنسه يبهجه وفي يوم من الأيام واحدة في خلاف الحديث ده لكن في مثل هذا السياق يمر بيقول النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم بيسألها أنت مين؟ فقالت أنا فلان قال لها من زوجك فسمته قال لها الذي في عينيه بياض اللي في عينه فيه بياض فالست رجعت تبص على إيه عين زوجها فبيقول لها بتعملي ايه؟ هذا له اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا كذا كذا فقال لها اوليس البياض في عيني اكثر من السواد فكانه قاعد عمال يضحك إيه سبحان الله كميه السرور اللي ادخلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال وانس رضي الله عنه لما جاله واحد قال له يا رسول الله احملني يعني انا عاوز اجي معاكم الطلعه دي فقال له مفيش مشكله هنحملك على ولد الناقه ولد ناقه انتوا عارفين الناقه اللي هنمشي بيها هنركب الابل وبتاع فبقول له احنا ايه هحمل انت هتيجي معانا بس اللي هتركب مش هت... هتركب مش قال له هتركب الناقه قال هتركب ايه ابن الناقه فابن الناقه ده ده هيوصلني ايه ده ده مش هينفع يوديني لغايه الجامع فقال وما اصنع بولد الناقه فقال النبي وهل تلد الابل الا النوق يعني عاوز ايه يقول له ايه يا سيدي ما انت كده كده هتركب برضه يعني بل الاطفال كان ليهم النصيب العالي ده حديث ابا عمير ابو عمير ده كلنا عارفين الحديث بس سبحان الله في ملمح هو كان فطيم فطيم ده يعني لسه طالع من الفطام يعني فقيل ان كان عنده ثلاث سنين الفطيم ده بيبقى ايه من سنتين ونص لاربعه كده في الدايره دي اسمه فطيم فرآه النبي حزينا فسأل أم سليم قال لها ما لي أرى أبا عمير خاسر النفس يا سلام على الكلام يعني خاسر النفس يعني ثقيل النفس غير طيب ولا نشط مش رايق كده ماله يا جماعة نبي يهتم بفطيم بنفسية فطيم عيل عيل ثلاث سنين يقول لها الولد ماله تقيل كده ما شايفه ماله مش نشط قالت له مات نغيره كان عنده طائر كده بيلعب بيه فأقبل النبي على الطفل يلاطفه ويمازحه ويؤانسه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير احكي لي تعالى سيبني كده قول لي إيه اللي حصل ويقولها له مرتين يا أبا عمير ما فعل النغير فيقول له مات يا رسول الله مات يا رسول الله سبحان الله يقول له مات وشوف بقى طفل زي ده أصلا ممكن يكون لسه بيتكلم بقاله إيه ثلاث أربع شهور ويكون من ايه يلاقي ان اكبر راس في الدوله واكبر راس ديني واشهر واطهر وأن واشرح صدر خلقه الله هو اللي بيتكلم معاه شوف نفسيه التقدير يروح فين بقى والحسن كان احيانا يمازحه وهو طفل يخرج له اللسان فاذا راى الصبي حمره اللسان ضحك له النبي ضحك له يضحك عارف كده انت قدامك تهزر مع حفيدك او ابنك الصغير طلع لسانك وبعدين دخله وهو ايه ده استغرب ايه اللي دخل وخرج ده لسه مش مستوعب وكان ربيبته زينب بنت ام سلمه كانت طفله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا زوين يا زوين يدعي لها يناديها بالملاطفه دي لدرجه من من الامان كان في واحد صحابي انتوا عارفين كده انتوا عارفين يا جماعه خفه الدم المنضبطه خفه الدم المنضبطه الكلام اللي انا بقوله ده يعني ايه يتقال كله المنضبطه دي مهمه خفه الدم الدم المنضبطه ديت جزء منها بيبقى جبلي وتوفيق واخدين بالكم يعني مش كل الناس بتعرف ايه تعملها في ناس بت يعني ايه ممكن بسهوله يضحكك انت هو اصلا سبحان الله كده ايه سمته بيضحكك المهم كان في واحد من الصحابه كده كان في واحد من الصحابه كده الراجل ده اسمه عبد الله وعبد الله ده كان يضحك النبي وده اللي بالمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل ده كان ابتلي بشرب الخمر وطبعا شرب الخمر في الوقت ده ما كانش حاجة زي دلوقتي هما كانوا لسه بيشربوها زي المية فلما نزل التحريم مش كل النفوس تقدر عليها فكان يحد ويعاقب وبعدين مرة في يوم من الأيام حد شتمه قال قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ويحب رسوله فالمهم عبد الله ده كان بيحب يضحك النبي لدرجة عما كان يلاقي حاجة حلوة في المحلات او حد بيبيع حاجه يروح يشتريها بالأجل ويقول له دي احنا هنشتريها ل- هنشتريها للنبي فبكام؟ فيروح واخدها ويروح يديها للنبي صلى الله عليه وسلم فالراجل يكون فاهم ان ديت للنبي ففي يوم من الايام شاف اعرابي مع يعني وعاء آه، فيه عسل فاشتراه قال له انا هشتري دي هناخد ديت للنبي بالاجر فاعطاها الن- إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه هديه اهديها اليك فقبلها النبي هو بيقول له يا رسول الله انا جايب لك دي والراجل دلوقتي لغايه دلوقتي ما ما كذبش بيقول له انا جايب لك دي فقبلها النبي بقبول حسن ولطف عبد الله فلما جاء الأعرابي يطلب الثمن من إيه؟ يطلب الثمن انطلق به إلى النبي قال له تعالى الأعرابي بيطلب منه هو مش بيطلب من النبي هو اه عارف ان دي للنبي راح واخده قال له طب تعالى بس نروح للنبي فراح للنبي فبيقول له ايه يا رسول الله ان العسل الذي اعطيتك اياه عسل هذا الاعرابي واخذته منه بالاجل فاعطيه ثمنه أصل أنا كنت واخد بس اللي الموضوع ده بالأجل يعني بس أنا حب... أنا عرفت إنك بتحب العسل يعني فقلت أجيبه فالراجل ده ليه فلوس يعني فضحك النبي وقال أليس هدية منك؟ قال بلى أه طبعا ولكن أعطيه الثمن أنت يا رسول الله فليس عندي ما أعطيه سبحان الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل هذا الأمر بإيه؟ برحابة وود آه لدرجة إن أحيانا يدخل الموضوع في في عمق حتى الضحك فيما يتعلق بالاخره. آه، يجي في يوم من الايام اعرابي بيمازح النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مديهم الفسحه ديت في المجلس. فكان بيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنه ونعيم الجنه والاعرابي قاعد. فقال إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ربه ألست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فبذر فبادر الطرف نباته والسواء واستحصاده فكان أمثال الجبال هو النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم على موقف في الجنة بيقول لهم من ضمن المواقف في الجنة إن في واحد هيطلب منه يقول يا رب أنا عاوز أنا بحب الزرع فربنا يقول له طب ما أنت ألست فيما شئت من النعيم فيقول له أه بس أنا بحب الزرع فيبذر فيبذر والثمرة تطلع والشجر يكبر وكل حاجة في لحظة ويبقى زي الجبل فيقول له ربه دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء خد اللي انت عاوزه العربي قاعد في المجلس يقول له ايه والله لا تجده إلا قريشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع هتلاقيه ده أنا عارفه ده ده واحد من قريش أو واحد من الأنصار عارفهم أنا بتوع الحركات دي وأما نحن فلسنا أصحاب زرع ده مش سكتنا احنا سبحان الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه شوف هو مدي المساحه دي مدي المساحه الامان ان واحد يتكلم في موقف زي ده في العمق ده واحيانا المزاح مع الاهل طبعا ده بقى كتير قوي في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالليل صلت معه مين زوجته يعني قيام ليل اهو قيام ليل زوجته سودة فأطال الصلاة فلما كان من الغد أتت إليه وقالت صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم طولت أوي فضحك وكانت تضحكه الأحيان بالشيء وكان لها مشية كده أحيانا تمشيها تمشيها فكان النبي بيضحك منها وكانت هي أحيانا دي بتمشي له المشية ديت عشان تضحكه صلى الله عليه وسلم بل الأعمق من كده جالس صلى الله عليه وسلم بين زوجته عائشة وسودة ودول يا جماعة بقى إيه دول آه، آه، الاتنين أزواج النبي آه، عايزين نشوف وده ملمح مهم أوي يا جماعة بلاش كل شوية تقولي لي الغيرة ومش الغيرة وبحجة الغيرة ت- تبهدلوا بيوت وتهدموا بيوت والكلام ده لا لا لا سيبكم من القصة دي لست أغير من أصحاب رسول من زوجات النبي ولست أغير من زوجات أصحابنا الناس ديت أكبر مننا بكتير فمش تيجي تقولي لي أصل أنا عندي غيرة أعلى منهم لا وع- والمواقف اللي بتحدث بين الأخوات في الوقت المعاصر ده والاستشارات اللي بتيجي إن أخت تبقى قراءات ولا قرآن ومعلمة قرآن أو ملتزمة وبتاع إيه، تتعامل مع مع ضرتها بطريقة لا تعرفني ولا أعرفها ولا مش عارف إيه والكلام ده كله ومش بينهم إلا الكره والبغض والقطع والمصانع الحداد والحجة إيه عادي ما ده حصل بين زوجات النبي لا حاشاهم بلاش تنقلي سوءتك وتلطخي أجمل ما في تاريخنا لا لا دول في حتة تانية خالص آه حدث بين عائشة وحفصة موقف اتنين تلاتة خمسة لكن الحياة جميلة يقعدوا مع بعض كل ليلة كما كان يقول أنس كان النبي يجمعهم كل ليلة فيبقى إيه ثم يبقى ويبات عند صاحبة الإيه اليوم يعني فالمعنى ده مهم أوي فقاعد النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وسودة ورجله ممتدة بين إيه آه كل أخت منها عائشة أعدت طعام الطعام ده كان عبارة عن حساء يتخذ من اللبن والدقيق يعني رضي الله عنهن فلما أعدت الطعام ده سبحان الله فأحضرت عائشة صحفة الطعام وضعتها بينها وبين سودة وقالت لسودة كلي كلي يا سودة قالت سودة لا أشتهي أنا ماليش في الإيه خزيرة دي الخزيرة دي اللي هو الحساء اللي بيه والله ماليش أنا عارف أنت كده ماليش في المحشي الصوابع ماليش في الكرنب محشي الكرنب فقالت لو أنا ماليش في دي لا أشتهي فعائشة إيه قالت والله لا تأكلن أنا بعد بعمل القصة دي كلها وبتاع خاصة إن عائشة لم تكن مشهور عنها إن هي إيه طاهية فأنتوا عارفين الحاجات دي دي بقى أنت أنت بتلمح يعني إن أنا ما بعرفش أعمل عارفة لما تروح عند أختك ولا عمتك وانت عارف ان هي ملهاش قوي بقى في الاكل فتيجي تعمل ما انت ما مش ظابط الدنيا الناس اللي بيحطوا بقى اكل بطريقه معينه بهارات معينه سمنه بطريقه معينه المهم انت ايه تبقى واخد موقف فهي قالت لها ايه والله لا تاكلن هتاكلي قالت لها ايه هو حلفان يعني طب والله لا اكل وكان بين سودة وعائشة دايما في لطف وملاطفة وكانت سودة بتحبها جدا لدرجة لما كبرت ولم يعد هناك يعني احتياج خاص واهتمام في الامور ديت تركت ليلتها لمين؟ لعائشه رضي الله عنها. فشوف كلمه اهدتها الليله دي اهدتها الليله دي دي نفوس بقى نفوس نفوس يا جماعه بص على الجنه. ف وحياتهم ماشيه يعني مش قاعدين طول الليل هتعيط بقى ومضنا ايه نايمه على المخده وقاعده عماله تعد دموعها. فقالت عائشه والله ان لم تاكلي لألطخن بها وجهك. طب والله لو ما اكلتي لحطها عليك. فقالت والله لا آكل ودي سبحان الله المواقف ديت جميلة جدا ليه؟ لأن بتقول لك قد إيه إن بيوت بيوت الكبار برضه هي بيوت بشر وفيها ما فيها من أجمل ما يميز ديننا إنه دين فطرة بعض الناس بيبقى فاكر إن بيوت الدعاة وبيوت المشايخ وبيوت وبيوت الصحابة وبيوت الدود دول عبارة عن إيه؟ ما بين قيام الليل تسميع سمع لزوجته سورة هود يلا عندك مراجعة من الشورى للذاريات سمحت سمعت للدحداح ولا لا لا الدحداح مش عارف ايه الدحداح ده عنده مشكله ومش عارف الكلام ده كله طب سمع الاحاديث بتاعه فضائل القران ولا لسه راح لابو عبيده الدرس بتاع الفجر ولا ولا بتاع قعد للشروق لا ده راح مع معاذ ولعبوا للاسف وسابوا الدنيا لا لا لا, لا الدنيا عادي جدا ناس عاديه ناس كلمه عاديه يعني اقصد ايه ناس في الفطره يعني سبحان الله فبتقول ايه قالت والله ان لم تاكلي لالطخن بها وجهي قالت والله لا اكل فاخذت عائشه كفا منها والقتها على وجه سودة عارف كده اما انت تروح واخد حته عجينه كده وتيه وتسلم على اللي قدامك فرفع النبي النبي دلوقتي رجله فين رجل على رجل عائشه ورجل انت عارف كده اما والدك بيمدد رجله فتلاقي رجل هنا ورجل هنا اه فالنبي لما لقى الموقف كده راح رفع رجله عن ايه عن حجر سوداء كانها يقول لها ايه يعطيها اشاره اشاره البدء لترد على عائشه يعني ما خلاص انت اتخبطتي لا بقى نرجع احنا خبطه يعني بيقول لها يلا بقى ردي فاخذت سوداء غرفه بيدها والقتها على وجه عائشه وضج المجلس بالضحك لك ان تتخيل مشهد وال وال والاكل بيسيل على وجه سوداء ويسيل على وجه عائشه والنبي يضحك ده المزاح في البيت النبي أطهر البيوت فيها البسمات وترن الضحكات هو ده ديننا ديننا اللي مش متصدر وديننا اللي مش عاوزين يصدروه بالطريقة دي هو مش عاوز يصدر لك اللقطة دي لازم يدانك شايف صورة تانية ف لأن النبي كان يعلم إن ديت سبحان الله هي ده مما يخفف الحياة مما يرفع الكلفة والصحابة خدوا الموقف ده وعاشوه لدرجة أن علي كان يقول أجموا هذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان خففوا عن القلوب لأن القلوب برضه بتمل وبعدين القلوب بتمل يعني احنا مش عاوزين نحدثكم وقد عدى ساعة عشان مش تملوا خلونا نختم بكلام بكر بن عبد الله بيقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ يعني يعني بيت... بيرموا بعض بقشر البطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال يعني قاعدين مع بعض كده يهزروا يمسك ده البطيخ ده ويرمي ده انت تخيل كده ان ايه ان ابو عبيده بيرمي على معاذ ومعاذ بيرمي على آه اي حد بقى حذيفه ولا انت متخيل المشهد عامل ازاي يسمع يا خيل الله اركبي تلاقيهم رجاله رجاله ينسى خالص خلاص ليه لان الحاجات ديت هم لا يقصدونها هم مش بيقصدوا المزاح هو واخدينه ايه يعني شوفوا ارخص حاجه هتلاقوها الملح صح ارخص حاجه في, في الاكله اللي انتوا بتعملوها ممكن تبقى الملح يعني جبتي النهارده انت عامله رز وباميه وبتاع والكلام ده كله او عامله مش عارف ايه بتاع هتلاقي ارخص حاجه في, في الوجبه دي كلها هي شويه الملح اللي انت حطيتيهم صح بس لو مش حطيتيهم ايه اللي هيحصل الاكل من الناس كلها هتعلق عليه صح الحاجات دي بتبقى هي ملح الحياة لو مش موجودة هي بسيطة خالص بس لو مش موجودة الأكلة بتبوظ الأكلة دلعة تحس كده إن إيه الدنيا مش مح مش مش حاببها مش عارف تعيش فيها فالصحابة عايشين المعنى ده عايشين الحياة بطعمها واخدين طعمها معاها عادي جدا بالليل نقيم الليل الصبح نهزر انتوا عارفين يا جماعه الفجر الفجر قاعدين في مسجد النبي قاعدين في مسجد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وقاعدين جلسة شروق وقاعدين يذكروا زي ما جابر بيقول لنا بيذكروا أحاديث الجاهلية قاعدين يتذاكروا أيام الجاهلية إيه اللي حصل ويقول له أبو جهل لما عملوا فاكر مش عارف مين وبتاع والداحس والغبراء وبتاع والنبي يضحك صلى الله عليه وسلم يبتسم وقاعد يضحك مش يروح واحد يقول لي انا والله ما اعرف دي اخوه دي ده, ده سمت اخوه دي لسه طالعه من قيام ليل دي سمت إخوة صلت الفجر ورا المختار والله العظيم يا ابني أقسم بالله لو الكلام كان أثر فيك ما كنت وقعت في الكلام ده لا حول هي سبحان الله سبحان من صرفك ولا يروح باصص له بصة كده إيه يجيبوا لمس كتاف بنظراته آه يا حبيب قلبي الموضوع بسيط خالص الناس دي مقتدية بأصحاب الفطر السوية خلونا نقف هنا عشان لا تملوا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الاتباع طيب الله قلوبكم وثبتها على محبة ربكم وكلامه ونبيكم صلى الله عليه وسلم قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي